إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله فيعني فوجئنا جميعا مما أفجع قلوبنا جميعا بحادث قطار محطة مصر القطار اللي السائق بتاع الجرار بتاعه نزل وساب الجرار ويعني ادى هذا الى ان القطار اندفع بسرعه رهيبه و او الجرار اندفع بسرعه رهيبه وحدث انفجار ادى الى مقتل من راينا واحتراق من راينا منظر رهيب منظر رهيب ان الواحد شايف قدام عينه كده في الشاشات جثث مولعه وهي بتجري رايحه جايه منظر رهيب لن يمحى من مخلي من مخيله اي انسان ابدا بدايه يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هؤلاء الذين ماتوا من الشهداء نسال الله سبحانه وتعالى الا يجمع عليهم نار الدنيا ونار الاخره نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهم وان يبدلهم دورا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهلهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم من الشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما تعد تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله قال إذا فشهداء أمتي قليل المبطون شهيد والمطعون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الحريق شهيد فمن مات حرقا هو شهيد بنص كلام حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام فنسأل الله أن يغفر لهم ونعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ونعوذ بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه إخواني وأحبابي في الله حادث مهول حادث هز الدنيا يعني اللي, اللي أفزع الناس مش منظر الموت ما كل يوم بيموت ناس كتير اللي أفزع الناس إن المنظر ده كأنه قطعة من يوم القيامة كأنه قطعة مما قد يحدث تحت الأرض في المقابر كأنه قطعة المنظر بتاع إنسان مولع وبيجري منظر رهيب منظر كأنه قطعة من الدار الآخرة وإحنا مسافرين في السعودية كتير وإنت مسافر على طرق من الطرق السريعة والطرق السريعة السريعة قوي بقى يعني ممكن تغري اللي سايق إنه يفتح على 180 و200 كيلو متر في الساعة ومش حاسس إن هو سريع أصلا فلما بتحصل الحوادث هناك بتبقى حوادث مرعبة بتبقى حو... العربية بتتفرم يعني بيبقى في مشكلة يخرجوا اللحم والدم اللي, اللي مزق وامتزج بالحديد بتاع السيارة من السيارة ازاي فوانت مسافر كده تلاقي منظر مرعب محطوط عربية مفرومة معجونة في بعضها كده ومحطوطة على الطريق طب ما بيشيلوش المنظر ده لإيه المنظر الرهيب ده سايبينه ليه سايبينه عبرة لمن يعتبر سايبينه مش قسوة من قلوب اللي سابوا المنظر ده ولكن لان في ناس نست في ناس نست الحوادث بتاعت الطرق ممكن تعمل ايه فسايبينه عشان اللي هتسول له نفسه جنون السرعة انه يفضل المنظر ده عبرة ليه طول الطريق كل ما يجي يسرع على الحد يفتكر و... فيسأل ناس ليه المنظر ده ليه الابتلاء ده لما الابتلاءات تزيد قوي بالمنظر ده لما الرسائل الربانيه تبقى رهيبه بالمنظر ده اعرف ان الغفلة وصلت لدرجة رهيبة بعد نص ساعة من تفحم القطار ومن تفحم ال- الناس ومن اختلاط الدم وال- والفحم و- بعد نص ساعة من تمزق قلب حي قاعد ينبض على رصيف المحطة بعض الناس قاعد يتصور سيلفي مع القطار بالمتفحم اللي هو فيه وبالاشلاء اللي هي فيه الغفلة بعض الناس بعد ساعة كان كل قضيته الدوري الانجليزي المباراة بتاعت الدوري الانجليزي اللي جاية بالليل بعض الناس دلوقتي اكتر فيديوهات مشاهدة على اليوتيوب اي فيديو بس في واحدة تكشف جزء من جسدها بس ملايين المشاهدات اللي عايزة تتشهر اسهل طريق ليها صورتين بالمنظر ده وتصبح مشهورة في المجتمع كله اعلى بحث على النت كله الفيديوهات ال- القذرة المتسربة ايه ده الغفلة اللي الناس وصلت لها منظر الناس قدام مباريات الكرة كأن دي ناس لا عندها قضية في دنيا ولا عندها قضية في آخرة الغفلة الرهيبة اللي وصل لها المجتمع والظلم الرهيب اللي وصل ما بين الناس وبعضهم من الكبير للصغير المنظر ده لما تشوف الرسالة كده اعرف ان ده ايقاظ من الله سبحانه وتعالى قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله وهم في غد اقترب دي ربنا بيقولها من 1400 سنه امال الوقت يبقى قرب قد ايه امال الوقت يبقى الحساب قرب للناس قد ايه وهم في غفله الناس مش داريه ما هياش مركزة أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد الناس اللي عايشة في المدينة المنورة أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل السوق كده فلقى واحدة كانت بغية في الجاهلية ففضل يضحك معاها وي... ويتكلم معاها شوية بدأ يمد إيده عليها فقالت له ما أنت بتعمل إيه؟ إن الله قد أذهب الشرك وأتى بالإسلام انت اتجننت ولا إيه؟ انت مش انت بتعمل ايه ربنا خلاص تاب علينا هو مش معنى ان هي كانت بغية في الجاهلية لما جه الاسلام خلاص فالراجل مستغرب دي فلانة اللي كانت بغية قبل الاسلام الاسلام غيرها بالمنظر ده وبقت واحدة بالعفاف ده و- وبال وبالقوة ايه ده ففضل قاعد مشي سابها وكل شويه يبص لك كده حديث صحيح ابن حبان وفي مسند الامام احمد حديث صحيح فقعد يمشي ويقعد يبص عليها مستغرب ايه اللي ايه اللي ايه اللي التدين قلبها كده ليه شويه يمشي ويبص عليها فهو قاعد بيبص عليها بيبص قدام دخلت راسه في حيطه اتفتحت راسه والدم نازل منه حس ان في رساله حس ان الموضوع ده كانه رساله من ربنا بدل ما يطلع على حد يضمد له جرحه طلع على النبي عليه الصلاه والسلام والدم بينزف منه النبي عليه الصلاه والسلام قال له حكى للنبي اللي حصل النبي عليه الصلاه والسلام قال له انت عبد اراد الله بك خيرا ان الله ان اراد بعبده خيرا عجل له عقوبه ذنبه في الدنيا يفوقه يفوقه في الدنيا وان اراد بعبده شرا امسك عليه ذنبه سيبه بقى حياته ماشيه زي ما هي دنيته ماشيه زي ما هي مفيش اي مشاكل خالص حتى يوافي يوم القيامه وذنبه كانه عائر يعني جبل عظيم من جبال المدينه الذنب بتاعه يجي جبل فهذه رساله رساله ليه لان الغفله اشتدت يا اخواني في الله لان غفله الناس اشتدت ولكن المنظر رهيب المنظر عايز وقفه المنظر عايز تفكير المنظر فعلا يعني يعني كان يفكرك بيوم القيامة وإن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه ال ال يعني واحد ولع عليه قبره هيجري فين ده يعني ممكن واحد ولع وبيجري إنما اللي في القبر ده هيجري فين ممكن واحد يعني أصيب بحريق بعد ثواني الجلد بيتحرق وما عادش يبقى فيه إحساس أصلا بالنار ولا بالألم ولكن في النار ربنا بيقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لان مراكز الاحساس بالالم موجوده في الجلد بدلناه عشان يفضل كل ثانيه يتجدد الاحساس بالالم فعايزين نقف قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لما تلاقي الدنيا بقت كده لما تلاقي الهم ضرب على معظم الناس تبقى ماشي شايف الهم في وجوه ناس لما تلاقي كل شوية موت بقت في ريحة موت في كل مكان لازم تقف وتفكر اول حاجة هو ايه السبب في الحادثة تيجي تشوف المنظر كده والجثث والنار وال... وال... والقلب اللي قاعد ينبض على رصيف المحطة اللي, اللي مزق من جسد ممزق و... هو السبب فيه ايه هو يعني قنبلة انفجرت ولا هو ايه اللي حصل اللي حصل ان السواق بتاع الجرار نزل ايه سواق ايه سواق نزل بتاع الجرار اللي بيقود القطر وهو بيوديه عشان يت- عمله الصيانه بتاعته عامل الصيانه اللي بيسوق الجرار نزل وسابه يعني ايه حاجة غريبة الناس من أشد اللي شدد الناس على ال... على النت وفي كل مكان هو الراجل بيتكلم ببرود كده ليه وهو بيتقابلوا معاه في التلفزيون انت ما انتش عارف هو بيتكلم ببرود ليه انت فعلا ما انتش عارف لانه هو عمل كده 100 مرة قبل كده وعدت لان دي مش اول مرة لان كل زمايله بيعملوا كده لان هي بس المشكله حصلت هو شكله يعني شاف إن ايه هو حظه المره دي اللي جه كده ده ده في تصوره يعني هو هو ايه الجديد يعني ثم انتوا بتبصوا لي كده ليه ده انتوا كلكم بتعملوا كده ما هو انا بسيب القطر و... او جرار القطر وبتنزل ما كلكم سواقين قطر وكلكم سايبين مقعد القياده بتاعكم ما هو ال ال ال الدكتور ال دكتور الطوارئ اللي بيسيبنا بطشيه الطوارئ وممكن يجي واحد بذبحه صدريه في ثانيه يموت ويطلع ينام في اوضته وبيقابلوني بقى لو حد عارف يصحي طب ما ده واحد ساب القطر ونزل هو انتوا بتبصوا لي ليه؟ ما الاب اللي سايب القطر بتاع ولاده سايبه في الدنيا كده وقاعد يشوف حياته وقاعد مشغول في في دنيته وقاعد مشغول في همومه وسايب ولاده لحد ما يحصل انفجار في مستقبل بنته والبنت تنحرف ولا انفجار في مستقبل ابنه والواد يفشل وبعد كده يجي يلطم هو الانفجار حصل ليه؟ ما انت سايب القطر هو انت ناسي انك انت كمان ناطط بالقطر فالراجل بيتكلم ببرود ليه؟ لان هو شايف المجتمع كله ناطط من من الكرسي بتاع قياده القطر كل واحد فينا ربنا استرعاه على قطر في اي لحظه بيسيبه وبينزل مش دكتور الطوارئ في مستشفى الطوارئ بس ولا الاب من الاسره لحد ما اولاده يضيعوا ولما يحصل انفجار يعني بيقف كده ويستغرب يعني هو ايه اللي حصل ما انا عملتها الف مره قبل كده وعدت ما الكل كده هو مين هيحاسب مين لا كبير ينفع يحاسب صغير ولا صغير ينفع يحاسب كبير ما هي الدنيا ماشية كده موظف الحكومة ما هو بينط من القطر في أي لحظة ويسيب الناس تخبط راسها في الحيطة في أي مصلحة حكومية واللي يتعطل يتعطل واللي جاي من محافظة بعيدة بقاله يوم بايت في الشارع عشان يخلص الورقة يبات له يوم كمان ولا يجي تاني يوم كمان ما يعني ما يحصل له انفجار أنا هعمل إيه أنا كان ورايا كل واحد شايف إن الدنيا يسعه إن هو يسيب القطر اللي ربنا استرها عليه وينزل منه عشان كده اكبر صدمه انك تتصدم ان اللي انت بتعمله في الناس معمول فيك اكبر صدمه انك تتصدم ان ربنا بيولي من يفعل ذنب من الذنوب بعض بعضهم بعضا اللي بيعملوا نفس الذنب ان انت زي ما سبت القطر بتاع الامانه بتاع حياتك آه القطر بتاع اولادك القطر بتاع المصلحه الحكوميه اللي انت شغال فيها القطر بتاع المستشفى اللي انت دكتور فيها القطر بتاع البلد اللي انت حاكم فيها ايا مكان انت مين بقى تفاجأ ان انت برضو القطر اللي انت راكب فيه والمفروض فيه قائد تاني ليه انت كمان بتساب الصدمة انك تكتشف انك مستني وهم الصدمة ان الشباب يكتشف الوقتي ان هو مستني حد يعمل له حاجة حد يحل له ازمته انه مش عارف يتجوز حد يحل له ازمته انه مش عارف يشتغل حد يحل له ازمته انه مش عارف يخطط لمستقبله يكتشف انه مستني وهم مش حد يفكر فيك اصلا ما انت انت مش مستني حاجه ما تبصش حواليك محدش هيعمل لك حاجه كله ناطط من المكان بتاعه وكل واحد راكب قطر مستني التاني هو كمان يا اخواني في الله دي مش قضيه سائق قطر كلنا سائق القطار دي ازمه مجتمع دي ازمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبض الأمانة من قلبه دي أزمة أمانة نزعت من جوه القلوب فأي حد شايف إنه يقدر يعمل أي حاجة في أي وقت ومفيش حد عارف يرمي على التاني الراجل بيكلموه قال لهم يا جماعة هو المحطة سواقه بس هو المحطة سائقه بس هي القصة ما انتش عارف هو مين بيقول ايه هو ساعة كل دول لما يقفوا قدام ربنا هيقولوا ربنا ايه اصل ربنا المحاكمات بتاعته مش زي محاكمات الدنيا واللي افلت في الدنيا مش هيفلت يوم القيامه والموضوع ما فيش فيه المداولات الكتير بتاعت الدنيا والثغرات القانونيه والموضوع مختلف تماما عند الله سبحانه وتعالى لو الكل ظالم ربنا ممكن يلقي الكل في جهنم ولا يبالي القضيه لها حسابات تانية لها حسابات تانية خالص خالص خالص عرفتوا السبب ايه السبب هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن الأمانة أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وفي رواية في جذر قلوب الرجال الأول الأمانة لازم يبقى جواك أنت إنسان أمين أصلا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة اطلع بقى قول للمجتمع حرام اطلع قول للناس اللي ماسكة حرام مفيش أمانة مركز الاستقبال قال الله وقال رسول الله جوه القلب بايظ ثم علموا من القرآن القرآن بيأثر أما يبقى فيه أمانة جوه القلب أما يبقى فيه ضمير إنما اللي ما عندوش ضمير ده اقعد قول له قال الله وقال رسول الله مفيش ثم القرآن والسنة جم لما الأمانة الأول كانت سليمة جوه القلب لما كان في ضمير لما كان في فطرة سليمة ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومه فتقبض الأمانة من قلبه ينام النوم مش يقيل كده بعد الظهر ولا بعد العصر يقوم يصحى يلاقي ما عادش عنده أمانة يلاقي نفسه بقى بني آدم بلا ضمير يلاقي نفسه بقى إنسان مرتشي يلاقي نفسه بقى واحد مغير لشرع الله يلاقي نفسه بدل ما هو واحد ماسك مركز كل قضيته ازاي يأدي الأمانة تجاه المسلمين فيه وتجاه الناس فيه كل قضيته بقت ازاي ينتفع وياخد حوافز ويأمن مستقبله وياخد انتفاعات وياخد مكاسب ت- طب فكر انت ساعة ما تقف من ايدين ربنا هتقول له ربنا ايه فكر انت هتقول لي لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين اقوام يوم القيامة لو علقوا لو علقوا من ذوائبهم في الثريا لو كانوا يتعلقوا كده يتشعلقوا في السماء يدلدلون بين السماء والارض ولم يكونوا قد ولوا عملا وما كانش بقى وكيل وزاره ولا كان بقى حاكم بلد ولا كان بقى عضو مجلس شعب ولا كان بقى وزير ولا كان بقى مدير شركه ولا كان بقى مدير مدرسه ولا كان بقى مدير مستشفى ولا كان بقى نائب اداري في في في مستشفى ولا كان بقى يتمنى لو يدلدل كده بين السماء والارض معلق من ذوائبه في السماء في الثريا ولم يكن قد يؤول عملها هي الناس فاكره الامانات ايه هي الناس فاكراها لعبه هي الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه كل راع عما من الكبير للصغير القضية ان بعض الناس عايز يختزل الموضوع في حاجة الناس قاعدة هي رسالة لمين كله عايز يزعلقها من راسه بقى فناس تقول لك رسالة طبعا للموظفين المهملين اللي اللي في الشغل انما ال- الناس اللي سبب في الاهمال ولا الناس اللي بتراقبهم ولا الناس هم مالهم ناس تانية لا لا لا لا لا لا, لا. ده الظلم ده الظلم هو السبب وده ناس تالتة يا عم غفلة الناس هي السبب كله قاعد يشاور على اي حد وخلاص انما المهم هو تتزحلق من على راسه هو مين قال لك طب ما تفكر انت هي رساله للكل هي صفعه على وجه الجميع هي رساله من الله للكل بلا استثناء كبير صغير اي الكل بلا استثناء موجهه له هذه الرساله من الله سبحانه وتعالى انت قريتها انت بقى انت استفدت منها انت ولا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الدبه لا تدري فيما عقلوها ولا فيما ارسلوها قاعد معاه بهيمه قام رابطها آه، فضلت واقفه كده آه، حط لها شويه برسيم قامت واكله بعد كده فكها قامت ماشيه هي مش فاهمه اصلا هو ربطها ليه ولا سابها ليه هو كده النبي بيقول لك ده المنافق اللي مش فاهم رسائل ربانيه أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين هم مش شايفين أن كل سنة بيحصل مصيبة أو مصيبتين يمكن يفوقوا مرض مصيبة مجتمعية كارثة مجتمعية حريق هنا غرق هنا مشكلة هنا أزمة مادية هنا انتشار طلاق هنا انتشار فشل كلوي هنا تلوث مياه أولا يرون هم ما بيشوفوش أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون مفيش أي قدرة على ترجمة الرسائل الربانية مفيش فيش أي قدرة على التعامل مع رسائل الله لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه هو ده حصل ليه يا عم عادي يعني الدنيا سواء نزل وساب القطر بس اوعى تكون سواق ساب القطر بتاعك عشان هتتسأل قدام ربنا اوعى تكون سايب القطر بتاع ولادك عشان لما هيحصل الانفجار المشكله مش ان قلبك هيتحرق على ولادك بس انك هتتسأل يوم القيامه امام الله أمام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمر عشرة عشرة واحد اتأمر على واحد مسك مدير واحدة صحية فيها عشرة موظفين يعني مش هقول لك مدير مستشفى ولا ملك دولة ولا ولا خ- خ- وزير خ- واحد م- يلي أمر عشرة عشرة بس هم اللي تحته مسؤولين منه يعني ممكن يكون واحد متجوز وعنده خ- سبع تمن عيال يلي أمر عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولا يجي متكلبش لا يفكه الا العدل او الجور يا اما العدل يفكه ويطلع على الجنه يا اما الجور بقى ي- يكلبش اكتر ويرميه في النار والعياذ بالله لا يا الا اتى يوم القيامه مغلولا هي الامانات لعبه هي امانه الداعيه اللي بيكلم الناس في الدين على المنبر لعبه هي امانه الاب تجاه اسرته ولا الام تجاه اولادها لعبه هي امانه حاكم الدوله تجاه الشعب لعبه هي أمانة المدرس تجاه الطلبة لعبة هي أمانة الطبيب تجاه المرضى لعبة ده من أعظم اختبارات الله لك في دنياك ده من أعظم أسئلة الامتحانات اللي بيتوقف عليها مصيرك مرحلة كاملة يوم القيامة اسمها القنطرة في صراطين يوم القيامة صراط عشان حق الله اللي كلنا بنترعب اما نسمع أحد من الش- السيف وأدق من الشعرة وعلى شفير جهنم ده ده رسم بياني لمشيك على الصراط المستقيم في الدنيا في علاقتك بالله وبعده في صراط تاني اللي هي القنطرة التانية اللي هي بتاعت حقوق العباد في مرحلة يوم القيامة عشان الأمانة مرحلة يوم القيامة الوحيدة في ناس بعد ما عدت من جهنم وبينها وبين الجنة خطوة بتفلس ويشهر إفلاسها في القنطرة ده إيه؟ بسبب خيانات الأمانة وترجع تترمي في جهنم تاني بعد ما بقى بينه وبين بين الجنة الجنة قدام عينه يرجع يترمى في جهنم تاني والعياذ بالله ليه؟ بسبب قضية الأمانة اوعى تنط من المقعد بتاع الأمانة بتاعك في المجتمع ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه يغفل الغفلة كده يتفتن بالدنيا شوية يتفتن بالمطامع الدنيوية والأحلام الدنيوية وينسى المسؤوليات بتاعته تجاه أمته تجاه بيته تجاه دينه تجاه المنكرات اللي مالية الشوارع اللي لازم يغيرها تجاه قضايا الإسلام اللي لازم ينصرها تجاه المظلوم اللي لازم ينصره تجاه ناس مرعوبة يقول لك منظر رهيب منظر فظيع واحد بيقول لك انا لن انسى هذا المنظر طيلة حياتي مش هنساه ابدا منظر الناس وهي بتجري مولعه كتل نار بتجري رايحه وبتجري جايه منظر ده منظر فظيع اه فظيع منظر اللي هيتحرق في القبر تحت الارض افظع منه اشد منه منظر الحاكم الظالم اللي غير شرع ربنا لما ينزل قبره ان لم يعفو الله عنه اشد منه منظر اللي ما نصرش المظلوم اشد منه رجل دخل قبر فالنبي عليه الصلاه والسلام بيتحدث عنه فحكم عليه بمئة جلدة إن ملائكة العذاب تجلده بمئة صوت من صياد جهنم فظل يستغيث ويتوسل حتى خفف عليه الأمر إلى صوت واحد ربنا خفف عليه الأمر إن هو ي- ي- ياخد صوت واحد بس ياخد ص- كرباج واحد من كرابيج النار من عذاب ملائكة العذاب في القبر فضرب الصوت فاشتعل عليه قبره نارا اشتعل عليه الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتعل عليه القبر نارا فقال يا رب بما فعل بهذا هو رب ال- القبر يولع عليه هو انا اتضربت الضربه ليه انا عملت ايه في ناس مش فاهم هو عمل ايه في ناس والله يقدر الليل والنهار ال- الامور لها مقادير عند ربنا الطاعات لها مقادير والمعاصي لها مقادير واللي مش متصل بالدين مش فاهم هو بيعمل ايه فقال رب لما فعل بي هذا فقال انك مررت على مظلوم فلم تنصر وصليت مرة بغير وضوء شوف ايه جنب ايه شوف ايه جنب هو ده الدين الاجتزاء للدين ما ينفعش انك مررت على مظلوم فالمنظر فظيع اللي بيحصل تحت القبر للظالم وللي كان فرجاتي مع المظلوم ولا حتى يدعي له ولا حتى يشد أزره بكلمة طيبة ولا حتى يدعو إلى الله فتزول المنكرات اللي, اللي هي والظلم اخوات وقرائن في إفساد الواقع ولا حتى منظر بتاع القبر صعب قوي منظر فظيع منظر ال ال يعني والعياذ بالله منظر اللي فجر في الارض وفجر في الشهوات ان لم يعفو الله عنه افظع منه في الامر لو المنظر ده صعب عليك في مناظر تحت الارض اصعب منه وفي مناظر يوم القيامه اصعب منه وما نرسل بالايات الا تخويفا الله سبحانه وتعالى بيرسل العبر ولكن من يعتبر ينام الرجل النوم ينسى فتقبض الأمانة من قلبه يغفل شوية يتلهى في الدنيا شوية حتة من ضميره تموت فيظل أثرها مثل الوقت الوقت ده لما تجيب تمراية ناشفة يعني قبل مثلا ما يشيلوا ال- البلح من على النخل مثلا ولا حاجة قبلها مثلا وهي لسه حتة بتاع ناشفة وفي حتة فيها نقطة كده استوت النقطة اللي استوت دي اسمها الوقت يعني القلب بتاعه باظ لسه نقطة سليمة حتة سليمة في ضميره كده حتة سليمة في علاقته بربنا لسه يعني خلاص هو هو اصلا حياته كلها بعيدة عن ربنا بس لسه محافظ على الفجر لسه محافظ على درس بيحضره كده لسه محافظ على في حاجة كده لسه بينه وبين ربنا لسه في شعرة معاوية بينه وبين التدين انما هي حياته كلها خلاص كان امره فرطة ثم ينام النوم يفضل يكملها غفلة بدايس بنزين فيب... فتقبض الأمانة من قلبه بقى الضمير بتاعه يروح فيبقى أثرها مثل المجل المجل بقى شفت الفلاح اللي بقاله عشرين سنة بيمسك الفاس ويعزق في الغط شفت ايديه شفت جلد ايديه بيبقى ميت ازاي وتخين من كتر ماسكة الفاس اهو ال- ال- الجلد الناشف الميت التخين ده هو ده المجل يبقى الاول كان زي الوقت كان فيه لسه حتة حية شوية القلب نشف القلب باظ القلب بقى محاط بجدار ميت عادش حاسس بأي حاجة يعصي يرتشي يظلم يحارب ربنا يشوه صورة أهل الدين في برنامج إعلامي تقلع الحجاب أيا ما كان هيعمل إيه ولا هتعمل إيه مثل المجل خلاص ما عادش فيه دين بس ما بين المرحلتين دول بقى في مرحلة كشمر دحرجته على رجلك حتة جمراية كده شوف بتوع القهوة والشيشة هات حتة جمراية من الشيشة المولعة دي الجوزة المولعة كشمر دحرجته على رجلك وتقوم جايب الجمراية منزلها على رجلك كده فنفط فتراه منتبرا يقوم الجلد يبدا يبربق يحصل فيه برابيق نفط زي النفط بتاع الخليج كده البترول كده ويولع ال- البتاعة تبقى مولعة البربوقة مولعة فنفط فتراه منتبرة منتبرة زي المنبر اللي أنا عليه ده أنا منتبر الوقت يعني أنا إيه أنا أنت بتبص لي لازم ترفع راسك فوق عشان تشوفني ف... فالبربوقة انتبرت يعني علت و... وبربقت و... وورمت ونفطت يعني تألمت ووجعاه جدا جدا وبقت مولعة في كأنها نقطة نار في جلده كده فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء هو بقى منظر على الفاضي فيه شيء بقى يعرف يقول كلام دين كبير بقى يعرف يتكلم على الأمانة وهو خاين بقى يعرف يتكلم في الدين وهو مجرم ويوم تسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا في الدنيا كانوا مسؤولين كبار وكانت الدنيا بتتقلب لهم واقفين صف مذلولين جنب بعض حفاع ورا كلهم كده وعرضوا على ربك صفا فلان وفلان وفلان لقد جئتمونا كما كما تشبيه حال كما يقول سيبويه جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة فقراء ضعفاء ولا تملكوا أي شيء من حطام الدنيا والآخرة وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ومش زعمتم بأقوالكم بأعمالكم بنسيانكم فذوقوا بما نسيتم مش فذوقوا بما كفرتم مش فذوقوا بما فشرتم اكبر جريمه عند الله انك تنسى ربنا من حياتك اكبر جريمه عند الله انك تنسى اللحظه اللي هتقف فيها بين ايدين ربنا فذوقوا بما نسيتم اللي سمعناها النهارده في صلاه الفجر في سوره السجده والانسان فذوقوا بما نسيتم اكبر جريمه انك تنسى وتحتاج رسائل موجعه عشان تفتكر وتحتاج عشان تفتكر ربنا سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ماء للتفخيم مصايب عملوها في الدنيا جرائم خيانات حرب للدين حرب لأهل الدين سكوت على المنكرات حرب لشرع الله سكوت على حقوق العباد لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين كله واقف يتفرج عليهم بقوا فرجة يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هو الكتاب ده ماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة والصغيرة قبل الكبيرة ما هو إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش فأخذه الله نكال الآخرة والأولى لما ربنا بيحاسب بيجيب لك القديم والجديد لما بيحلم بيحلم بس لما بيحاسب القديم والجديد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مش إلا عدها ولا إلا ذكرها لأ ده أنت ممكن تكون موظف حكومة تعطل مصلحة واحد ولا اطلع فوق بقى وانت طالع وانزل تحت وانت نازل الاعصار ده يا جماعه انت ممكن تظلم بني ادم توابع ظلمك ليه تبقى كارثيه في حياته وانت ما تعرفش ممكن دكتور اسال الله ان يتوب علينا جميعا دكتور بسبب اهماله مع مريض المريض ده يتعمى ولا يتشل ولا حياه بني ادم واسره وعيله تتحطم والتاني مش فاهم حاجه التاني فاكر ان هو بس اتاخر نص ساعه عن شغله هو مش فاهم النص ساعه دي توابعها ايه هو مش فاهم نسأل الله العفو والعافية والله لو أخذنا الله بظلمنا في هذه الأيام لهلكنا دنيا وآخرة ولكن الله لطيف احنا عايزين توبة عظيمة توبة عظيمة ما انت ما انتش واخد بالك إلا أحصاها دي يعني إيه توابع توابع الظلم توابع الإهمال توابع التجاهل توابع خيانة الأمانة توابع إن حد من أهل الدين يدي معلومة غلط توابع توابع كله توابع بقى كل كل واحد مسؤول عن رعيه بقى مش فاهم التوابع ايه الام اللي ابنها شقي ولا ولا الولد عنده مشاكل في شخصيته اضطرابات شخصيته بدل ما هي وابوه يشوفوا مشاكله يقعدوا ينتقدوا فيه ويقعدوا يحطموا في نفسيته وفاكرين ان تحطيم نفسيته وانتقاده هو الحل لتقويمه والولد اضطراب الشخصيه يقلب معاه بامراض نفسيه حياته كلها تتحطم يبقى ماساه ومستقبله ماساه هما مش فاهمين هما بيعملوا ايه مش فاهمين انه امانه يا عم ده ما بيتعاملش معاه كده ده في ناس تتفاهم معاها وتسالها وتستشيرها ناس اهل علم تفهمك تعمل ايه الموضوع مش لعبه الامانه دي ما هياش لعبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له الواحد وهو يقول هذا الكلام قلبه بيتفرم من الخوف من الامانات اللي في رقبتنا كلنا كلها امانات كلها الكلمة أمانة والوظيفة أمانة والبيت أمانة كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء هو متقلب ده والله كنت بصلي وما عدتش كنت محجبة وما عدتش كنت دي مرحلة في النص كده مرحلة النفط دي الأول الوقت القلب باظ ولسه في نقطة سليمة ها في أمل وبعد كده النفط بقى بربوقة على الفاضي مفيش حاجة جواها يعني منظر دين ومفيش دين شوف المجتمع كم واحد في مرحلة النفط بقى يعرف يتكلم في الدين ويعمل فيها شيخ وهو أصلا ياما هنا ما هناك في معصية ربنا وبعد كده مرحلة المجل المجل دي بقى اللي هي الايه الجلد الميت الخشن بتاع الايدين دي خلاص باظت بقى والعياذ بالله انت فين انت الامانة مالية قلبك ولا انت في الوقت بقى عندك نقطة حلوة الحق الحق استثمرها وزودها قبل ما تروح ولا انت في النفط بقى منظر دين وخلاص وانت بينك وبين نفسك عارف ان الموضوع ليس فيه شيء ولا انت في المجل عادش فيه تأثر اصلا خلاص ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون فيصبح الناس يتبايعون ده الحديث بتاع حذيفة في حديث البخاري ومسلم فيصبح الناس وكأنها فوجئت ان سواق القطر نط من سواق الجرار بتاع القطر القطر عمل السماء نط من الجرار أو سام الجرار الناس وكأنها فوجئان فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة الناس فاقت امتى يا باشا اول ما الدنيا بتاعتها باظت بسبب قيامة الامان انما لما كانت قضية بينك وبين ربنا لما كانت وقت ومجل ونفط يا عم نفط من ووجل من و... يا عم خليكم بس في الجوع بتاعتكم وشوية الكلام بتاعكم ده يا عم الدنيا بخير والناس زي الفل امتى الصدمة تحصل امتى الطراخ تحصل امتى الراس بتاعت المجتمع تخبط في قاع البير بتاع الاهمال وخيانة الامانة اول ما يصبح الناس اول ما ظهر الكلام بقى في دنيتك يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه يا عم عايز كيلو لبن ده طلع 900 جرام يا عم عايز آه، عايز آه، اكل مليان مبيدات آه، ومليان مواد مسرطنه يا عم آه، عايز مدرس لولا ودي ولادي مدرسه ابنك يروح المدرسه بقى اكبر سبب للفساد في المجتمع مش عارف في ايه هتفتح الاعلام عشان تتنور وتعرف طريقك يودوك يدخلوك في شجرة شبهات ضد البخاري وشبهات في الدين و... وكأن أزمة المجتمع دلوقتي بقت إن التدين يقف وإن الحجاب يتخلع وساعتها المجتمع يبقى تمام يحاربون الله ويتجرؤون على الله سبحانه وتعالى فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده حوار النهاردة في برنامج التوك شو الفلاني مع فنان فلان الفلاني ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الناس بدل ما تفرمل وترجع لربنا لما اتكوت بنار خيانة الأمانة من طبقات المجتمع من فوق لتحت وسائر وظائفه الناس دست بنزين ورمت اهل الدين ومشت ورا القدوات المزيفه ما اعقله ما اظرفه ما اجلده ده شيخ الازهر لا ده عالم في القران والسنه لا ده استاذ تفسير لا ده ده داعي الى الله لا امال ده ايه وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان الناس رمت القدوات الدينيه ومسكت بقى في شويه الايه العفن بتاع القدوات المزيفه ورا لاعب كوره ورا ممثله فاجره ورا واحد علماني بيقدم برنامج توك شو وبيحارب دين ربنا في الخفاء برسائل مسممه من تحت لتحت وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان مصممين تدوسوا بنزين مجتمع حينما يصل الى هذه المرحله قال حذيفه في نهايه الحديث ولقد اتى علي زمان الكلام بقى الاخير ده مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده كلام حذيفه الراوي امين سر النبي عليه الصلاه والسلام ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت انا جه عليا وقت ما كانش عندي مشكله انزل ابيع واشتري واتعامل بالدرهم والدينار مع اي حد اشتري ارض من اي حد اجر شقه من اي حد آه، آه، اروح لاي سمسار عشان يجيب لي تاشيره حج ولا تاشيره عمره ولا ولا اروح اي شركه سياحه عشان اطلع عمره ولا اروح لاي مكتب توظيف وتس- وسفريات عشان ي- يجيب لي شغلانه في دوله بره عشان احسن دخلي ولا اودي ابني اي مدرسه ولا اروح لاي دكتور ولا اعالج مراتي في اي مستشفى ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ليه ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يرده علي لا يردنه علي ساعيه حذيفه بيقول انا جه عليا ايام مش فارقه معايا ادخل ابني مدرسه ايه اروح اشتري من اي سوبر ماركت اروح اشتري كيلو لبن من اي واحد بيبيع لبن اروح اي حاجه مش فارقه معايا اي نوع جبنه كله حلو اي الدنيا مش فارقه ايكم بايعت مش فارقه الكل امين لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه دينه لو مسلم دينه هيرده لو جه يخني لو جه يغش لو جه يظلم دينه هيرجعه المسلم كان عنده دين طب لو يهودية او نصراني واحد بقى بكتابه ما بيقولوش اتق الله وال... لا يردنه علي ساعي في حكام ومسؤولين ما بيناموش ليل نهار ساعيه اي الحكام يسعون ليل نهار لاقامة العدل فلو واحد نصب عليا وظلمني الحاكم هيجيب لي حقي في ثانيه فانا كان عندي وقت مش هاممني اشتري مع مين وابيع لمين لانه هو لو مسلم عنده امانه دينه هيرجعه هقول له اتق الله انت ضحكت عليا هيقول لي يا اخي سامحني والله خد فلوسك تاني ولو ما عندوش امانه اللي بيحكمه عنده امانه فسيدنا حذيفه يشخص حال المجتمع في هذا الوقت لما لعدت تلاقي ما انتش عارف تروح لمين الا ان تلجا الى الله سبحانه وتعالى في النهايه الجثث دي والفحم ده والدم ده والاجلاء دي اصل السواق بتاع القطر ساب القطر ساب الجرار بس كده بس كده وبيتكلم بهدوء لان هو مش شايف ان في حاجه غريبه مجتمعيا هو مش شايف ان ان في حاجه الهدوء ده انت السبب فيه مش هو بس السبب فيه ألف مرة عملتها قبل كده وعدت مش معنى المرة دي هو في ايه هو ايه اللي حصل النهاردة ما كله بيعملها مش معنى انا ما كله كده هو إن حاطين انا قدام الكاميرا النهارده ليه وحاطين ال- عشان جت معايا كده المره دي يعني عشان ما عدتش معايا انما كل اللي معديه معاهم مش ماشي و... اخواني في الله الراجل ده نصيبه بقدر الله ان الدنيا كلها اتفرجت عليه وهو سايب القطر انت حاجات كتير قوي سبت القطر فيها محدش شايفك ولكن ربنا شايفك فان لم يحاسبك البشر سيحاسبك الله سبحانه وتعالى والحساب من اول ليله في القبر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني في هذه الدقيقة الأخيرة من خطبتنا من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يشفعه فينا ونسأل الله أن يتوب علينا إخواني في الله اللي احنا شفناه ده نار الدنيا كان في واحد بيصطاد بسناره كده سناره بالكهرباء السناره كهرباء الميه رجلين الاتنين اتقطعوا راح مستشفى الحروق رجلين الاتنين اتقطعوا النار دي مش حاجه سهله والكهرباء دي حرق نوع من انواع الحرق ال- ال- المصنع الحديد والصلب لما حصل فيه انفجار قبل كده الناس مش اتحرقت وجرت مولعه الناس انصهرت اصلا انصهرت يعني ما ما عادش في ناس الناس دابت الاجساد دابت هذه نار الدنيا كل دي نار الدنيا فما بالك بنار الاخره النار مش حريقه وبس النار مش شويه حريقه وخلاص قال قال الله عز وجل احاط بهم سرادقها سرادق ده زي طبقات جدار زي سرادق العزاء كده جدار لافف داير ما يدور حوالين النار وجدار تاني هم مقفول عليهم كورح كده والعياذ بالله متحاطه مقفوله بقى ابواب الكترونيه ابواب حاجه احاط بهم من كل الجهات اذا دخل اهل النار النار فلا فلا والله لا يطؤون باقدامهم اديم ارض ابدا ولا والله لا يذوقون غمض نوم ابدا ولا والله لا ينظرون باعينهم الى سماء ابدا هو محبوس متحوط من كل ناحيه احاط بهم سرادقها احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ال- المهل ده الزيت المغلي بس البخار اللي بتصعد منه وهو بيتسقى ولا يعزه ولا يشوي وشه امال الزيت المغلي يعمل ايه داخله بقى امال يعمل ايه جواه ده وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشعر عذاب النار مش حاجة سهلة ده من ضمن أنواع عذاب النار مش حريقة من ضمن أنواع عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار ابن ملك بقى ملياردير أو ابن ملياردير لأن اللي بيجيب الثروة ولا بيجيب الملك هو نفسه بيتبهدل ابنه بقى وطلع على الجاهز وخ... أيا مكانه هو إيه وهو من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة غمسة بس كده لمساية كده فيقال له هل ذقت نعيما قط انت عشت لحظة حلوة عشت لحظة جميلة اتفرجت على منظر حلو اه، قضيت ليلة ممتعة مع واحدة جميلة هل ذقت نعيما قط كلت أكلة حلوة ك- فيقول لا والله يا رب من عذاب النار فقد الذاكرة إن الإنسان ما عادش حتى عنده ذكريات حلوة يعيش معاها أحيانا في الهم والمشاكل الواحد يغمض عينيه ويفتكر اللحظات الحلوة في حياته ده ما عادش عنده حتى ذكريات ده من العذاب ان الذكريات الحلوه تتمحي من جواه عادش عنده ماضي ولا حاضر لا يموت فيها ولا يحيا مفيش حاضر ولا مستقبل يا مالك ليقضي علينا ربك انسان ما عندوش مستقبل يعيش ليه مش عايز يعيش لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل النار مش حريقه النار مش مجرد حاجة حريقة فإن ذكرنا الله فهل نتذكر إخواني في الله قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة قال بعض المفسرين فك رقبة أي فك رقبتك من النار بأي عمل صالح كأن ال- ال- ال- رقبتك مربوطة في النار بذنوبك هتفكها بإيه؟ هتفك رقبتك من النار بايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا اشتري نفسك من النار اشتري نفسك ده غير ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لهم بان لهم الجنه ربنا بيشتريك مقابل بي- بتملكوا نفسك ويملكك الجنة لما بتبقى إنسان كويس بقى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لما بتبقى حاجة نظيفة كده حاجة جميلة كده عبد حلو كده ها عارف أنت لما يكون في سلعة حلوة كده وحاجة جميلة كده وأنت راجل مالتي مليونير تشتريها لنفسك بتختار أنظف حاجة ربنا بيختار لنفسه أنظف ناس يجاوروه في الفردوس الأعلى إن الله اشترى ربنا بيشتريك ي- بيعرض عليك تملكني نفسك وملكك الفردوس الاعلى لما بتكون انت بقى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لما بتبقى حاجه جميله كده عبد جميل عبد قائم بامر الله انما اشتروا انفسكم من النار دي قصه تانيه اشتروا انفسكم من الله دي قصه تانية علماء قالوا ده دي ازاي تعتق رقبتك من النار دي لكل الناس دي لكل الناس ازاي تعتق رقبتك من النار فك رقبه اخواني في الله منظر اللي احنا شفناه ده منظر عادي جدا يوم القيامه منظر متكرر جدا تحت الارض واشد واشد واشد والناس كثرت غفلتهم وكثر بعضهم عن الله سبحانه وتعالى هي رساله هي صفعه على وجه الكث- الكثيرين هي رساله للشعب اللي انتشرت في المنكرات ولا يغير أحد هي رسالة للمهملين وخائن الأمانة أن يتقوا الله أن يتقوا الله ويفهموا توابع الإهمال بتبقى إيه منظر هي رسالة لمن يبدلون شرع الله ولمن يظلمون عباد الله ولمن يعذبون أولياء الله والدعاء إلى الله أن يتقوا الله فالله قادر هي رسالة للحاكم والمحكوم هي رسالة للظالم والمظلوم هي رسالة للجميع هي رسالة إنك أنت ممكن تخرج من بيتك وما ترجعش كل الناس دي كانت بتتكلم في التليفون ساعتها او في الموبايل او او او اللي مستني يروح وعايز مراته تسخن له الاكل واللي مستنيه تروح في فرحها واللي قدامه مستقبل واللي راح يقدم على شهاده في الدراسات العليا و- ومفيش حد منهم رجع بيته عادي انك انت ممكن ما تلحقش ممكن تخرج من بيتك وما ترجعش تاني موت الفجأة رسالة من الله وإن كان الأمر أكثر من كونه مجرد موت فجأة اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم لا تعذبنا فإنك بنا راحم اللهم يا ربنا لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اغفر لنا ما خدناه من الأمانات اللهم ارزقنا الأمانة اللهم ارزقنا الأمانة اللهم ارزقنا الأمانة والوفاء اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم أيدنا بروح منك اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم إنا نبرأ إليك من الظلم والظالمين اللهم اعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم كفر عنا سيئاتنا يا غفور يا ودود اللهم تب علينا برفقك ورحمتك ولطفك يا لطيف يا الله اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم استعمل علينا ما من يرضيك يا رب العالمين اللهم اصلح ديننا اللهم اصلح اهل مصر يا رب العالمين اللهم اصلح احوال الامه رجالها ونساءها وشيوخها واطفالها وكبيرها وصغيرها وحاكمها ومحكومها يا ربنا ول فينا من يصلح امرنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك